تشو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحيو الحياة بنور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة السادسة من حلقات أضواء وأصداء نرحب بكم بداية ويعني آه، نعتذر في مقدمة الحلقة عن آه، يعني شيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد الملك الزغب يعتذر لكم عن حضوره في هذه الحلقة لإرهاقه الشديد الحقيقة كان آه، يعني هو معنا آه، خارج الاستوديو الآن وسيكون له مداخلة تليفونية معنا لكنه مرهق جدا آه، هو كان آه، لم يخطب الجمعة بالأمس لإرهاقه وحاول اليوم خرج على قناة الرحمة وحاول لكن الإرهاق أصابه آه، معنا إن شاء الله بعد قليل على اتصال تليفوني وإن شاء الله من السبت القادم معنا يستمر معكم في حلقات هذا البرنامج هي طبعا هي إحدى مفاجآت البرنامج آه، لكنها يعني مفاجأة يعني آه، غير سارة لمشاهدينا لكن إن شاء الله هو مستمر معنا بإذن الله ومن السبت القادم إن شاء الله معنا فضيلة الشيخ محمد الزغبي نرحب في بداية الحلقة بضيفنا وضيفكم الأستاذ محمد حمدي الباحث في مجال مقارنة الأديان آه، أستاذ محمد أهلا بحضرتك ازي حضرتك يا استاذ اشرف وانا وانا حزين ان انا النهارده بدون الشيخ محمد الزغبي انت بدون الشيخ محمد وبدون الكتب بدون الكتب بدون الشيخ محمد الزغبي اه يعني آه، احنا طبعا حلقتنا اليوم فيها مجموعه من المفاجآت آه، يعني احنا كنا طبعا وعدنا على الموقع بتاعنا على ال- او الجروب على الفيسبوك وعدنا ان احنا هنخصص جزء من الحلقه لاستعراض بعض الردود وبعض الاسئله حول البرنامج آه، لكن اولى المفاجآت اللي آه، هنشوفها في حلقتنا اليوم او اللي احنا هنتعرف عليها في حلقتنا اليوم آه، هي مفاجاه آه، كانت عن طريق آه، الشيخ خالد الجندي في قناه ازهري هو الحقيقه فيه مقال كتب آه، في احدى الصحف آه، عقب عليه الشيخ خالد الجندي في آه، حلقته يوم 11 4 استاذ محمد يعني برنامج المجلس في الحلقه بتاعت الشيخ خالد الجندي كان عقب على او قرا المقاله اللي نزلت في جريده من الجرايد المصريه المصريون والجريده كانت كاتبه عن آه، زكريا بطرس وحلقات القناه الخليجيه وردود الشيخ محمد الزغبي على زكريا بطرس اعتقد احنا معانا فاصل في الموضوع طيب ده عشان هنشوف نشوفه.
الاول آه، يعني وكان ماذا عقب قال الشيخ خالد الجندي عن حلقات اضواء واصداء وعن ردود الشيخ آه، محمد الزغبي آه، عن آه، الى زكريا بطرس وايضا آه، يعني انسحاب زكريا بطرس اللي هنتعرف عليه بعد شويه وكمان بعد الفاصل معنا اتصال تليفوني مع كاتب المقال آه، نسيبكم مع اولى الفواصل معنا في حلقتنا اليوم مع الشيخ خالد الجندي وهذا الفاصل من قناه ازهري عالم الانترنت والجروبات وفاكرين انتوا الراجل المشلوح بتاع قبرص راجل آه، آه، آه، بتاع قبرص آه، ال- ال- ك- كلنا ما فيش حد ما بيردش عليه لكن مهم في واحد آه، آه، آه، ربنا ابتلاه بيه ربنا ابتلى آه، زكريا بطرس بواحد من ال- آه، العلماء الذين لا يشق لهم غبار اسمه الشيخ الزغبي الشيخ الزغبي ماسك زكريا بطرس عارف ايه غسيل ومكوى زي ما بيقولوا كده بهذا اللفظ يعني ووجه له 300 ألف سؤال إنما زكريا بقلظ في خبر كان لا بيرد ولا بيصد فالجروبات المسيحية بدأت تطالب زكريا بقلظ بالرد لكن هو الرجل لا يرد بأي حال من الأحوال آه، أطلق مسيحيون جروبات على موقع الفيسبوك لمطالبة القمص المشلوح زكريا بطرس بالرد على الداعية الإسلامي الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي الذي يفند افتراءات الأول ويوجه تساؤلات له متمنيا أن يجد منه الرد عليها ت- آه، وعلى الرغم من أن حلقة السبت التي بثتها فضائية الخليجية للشيخ الزغبي هي الخامسة على التوالي إلا أن بطرس لم يرد على تساؤلاته ولم يفعل شيئا في برنامجه سوى التهكم والسخرية على الداعية الإسلامي ومواصلا إساءاته وشتائم الإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأطلق شاب مسيحي اسمه سمى نفسه ب- بابن الملك ما أعرفش إيه تحت عنوان أبونا الحبيب زكريا بطرس رد على الزغبي ووجه في مجموعات رسالة للقمص المشلوح جاء فيها أبونا الحبيب زكريا بطرس استمعت إليك كثيرا وتابعت حلقاتك لكن ظهر شخص اسمه الشيخ الزغبي قال حاجات كثيرة غلط عن الكتاب المقدس بصراحة جالي حزن شديد وأنا أطالبك أبي الحبيب أن ترد عليه اليوم لا غدا فأنا حائر في حين ظهر جروب مسلم تحت عنوان ردوا على أبونا الزغبي طالب فيه صاحب الجروب وأعضاءه أي شخص يشير الإسلام والرسول أن يرد على تساؤلات الشيخ الزغبي ويظهر الشيخ الزغبي كل يوم سبت الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على شاشة الخليجية في برنامج أضواء وأصداء حيث يتناول في برنامجه الردود القاطعة والمنهجية عن كل تساؤل يطرحه زكريا بطرس في برنامجه ضد الإسلام وفي ذات السياق يرسل له بعض تساؤلاته عن الكتاب المقدس وخلال أربع حلقات حقق البرنامج نسبة مشاهدة عالية جدا وتناقلت عشرات المواقع على الإنترنت والقنوات على اليوتيوب هذه الحلقات كما اشتهرت بعض الكلمات والقفشات مثل مثل كلمة أبو الزيك القمص اسمع هقول لك التي أصبحت نغمة موبايل تم تحميلها من على الإنترنت أكثر من 10000 مرة فنسأل الله يعني أن يتمكن الشيخ الزغبي من آه، حل معضلة أبونا اللي آه، مش عاجبه حد وما بيردش على حد وبيدعي ان ما حدش بيرد عليه وبيدعي ان كل الشيوخ بيهربوا منه يلا يا عم جالك يا عم آه، اللي ما تقدرش ترد عليه ولا تقدر تتكلم اهو قول لي بقى بالله عليك هل ستستطيع ان تفعل ذلك ام لا تستطيع المسألة محتاجة منك تفكير يا مشلوح
استاذ محمد آه، يعني هذا ال- ال- الاستعراض من الشيخ خالد الجنزي ليه حلقات اضواء واصداء وهذا التاثير القوي يعني الشيخ خالد الجنزي طبعا يعني بصفته داعيه وبصفته يعني رئيس قناه فضائيه اسلاميه آه، يعني وهذا التعقيب هذا الصدى لهذا البرنامج في ردود الشيخ محمد الزغبي على زكريا بطرس يعني كيف تراه من وجهه نظرك وانت تتابع بشكل دائم ما يكتب في المواقع وما يكتب في الصحف حول اضواء واصداء آه، احنا زي ما قلنا يا استاذ اشرف وبدانا اول ما بدانا الحلقه وحضرتك متذكر الحلقه الثانيه على طول اتكلمنا ان في مئات المواقع مش عشرات لا مئات المواقع اتكلمت على سلسله اضواء واصدار لان هي تعتبر اول سلسله منظمه للرد على افتراءات زكريا بطرس وافتراءات اي حد ضد الاسلام عظيم كان تبناها الشيخ محمد الزغبي اللي هو هيرد على زكريا بطرس فالناس كانت فرحانه فرحانه مش في حاجه فرحانه ان احنا هنبين تدليس زكريا بطرس واثقين الحمد لله في الاسلام العظيم واثقين في الرسول صلى الله عليه وسلم الثقه دايما بس كان في بعض الحاجات كان بيتوحد زكريا بطرس وبانت الحمد لله والتحديات اللي بعتها زكريا بطرس للشيخ محمد الزغبي كان اول تحدي اللي هو بروستانتي 50 وايه ايه اعراض المواد يا شيخنا وفوت تفقد مصداقيتك كل ده الحمد لله اتحل في الحلقه الثانيه على طول كنت عايز اقول لحضرتك ان زكريا كان بيرد الجمعه واحنا كنا بنرد عليه السبت آه، هو عنده ده- اسبوع للفاصل ده عنده واحنا كان أسبوع عندنا وكان بي- اقل من يوم وكان بيرد ايه ده كان بيرد بعديها بحلقتين باسبوعين يعني كنا احنا عاملين الحلقه الرابعه وكان بيحط على الحلقه الثانيه ففي حصل عنده بس يعني زكريا آم، يمس كان مستنيين حلقه لا احنا مش هنقول هو قال ايه امبارح طيب آه، نستنى نستنى شويه شوية، عشان دي نستنى مفاجأة من شوية.
مفاجآت اه البرنامج يعني يعني.
هي هي الفكره ان احنا زكريا بطرس عمل حلقه كامله اسمها الرد على زكريا الشيخ الزغبي لما دخلنا الحلقه لقينا نقى اللي هو عايز نقى رد عليه وما ردش عليه واثبتنا له الحلقه اللي بعديها كمان موضوع ان ايه ان انت مش عارف ترد طيب ايه ايه مشكله زكريا بطرس الفكره اللي احنا مش بنقول احنا بن... بنتكلم عن شخص زي بطرس احنا مالناش دعوه بشخصيات احنا لينا دعوه باللي مين بيسيء الاسلام مين بيسيء رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو دي الفكره احنا لما تبنينا القضيه والشيخ الزغبي تبنى القضيه وقال لي احنا هنرد على افتراءاته ان الراجل ده يعني عنده يعني مش عارف هو عنده مرض ولا عنده ايه مش قادر يتحكم في الكلام اللي بيقوله مش قادر يتحكم في الكلام احنا اللي احنا بيقوله بالمناسبه يا استاذ محمد احنا معانا احد الفواصل المهمه بعد شويه هنشوفه هيقول لك هو ايه اساسا زكريا بطرس بالضبط يا يا يعني هو زكريا بطرس وإحنا- يعني مش عارف اقول ليه استاذ اشرف زكريا بطرس صناعه أيوة.
اتعملت من من هتعرف منظمات التمثيل.
هنعرف مع مش انت عارف أتمنى.
هنعرف آه.
احنا مع مشاهدينا أتمنى طب إن شاء خلينا نستقبل آه، اتصال تليفوني مع الاستاذ خالد المصري آه، الكاتب طيب.
الصحفي المعروف اللي هو كتب المقال اللي كان صاحب بيقراه الان المقال اللي كان- آه، اللي كان بيقراه الان الشيخ خالد الجندي وعقب عليه آه، معانا على التليفون الاستاذ خالد المصري السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا استاذ اشرف استاذ خالد اهلا بحضرتك معانا تحياتي لحضرتك تحياتي للاخ محمد حمدي ازيك يا استاذ خالد ربنا يخليك يا ابو محمد ربنا استاذ خالد المصري يعني عرفنا انت يعني احد الصحفيين المعروفين في شؤون التن... في شؤون الت- التنصير فعرفنا يعني متابعاتك او كتاباتك الاعلاميه في هذا الموضوع وك... و- وكيف تجد صداها في مجال المواقع وفي مجال الصحف المكتوبه.
طيب آه، اولا بسم الله الرحمن الرحيم بخصوص حلقه الشيخ حلقات الشيخ الزغبي اللي فاتت مم.
آه، يمكن كتبت مقاله انا انا, أنا صراحه ما كنتش متوقع رد فعلها كده يعني مم.
ال ال ال ال- المقاله جت بخصوص ال- الجروب اللي اللي كان موجود على الانترنت على الفيسبوك اللي اقامه آه، واحد آه، مسيحي اسمه ابن الملك يمكن كان الشيخ خالد الجندي اتكلم عن ال- تمام.
ال- ال- ال- اللي جه في سياق هذه ه- هذه المقاله ال- ال- الغريب بقى ان ابن الملك وجه رساله من خلال هذا الجروب قال فيها طبعا هو الجروب كان تحت عنوان ابونا الحبيب زكريا رد على الزغبي مم.
وبعدين كتب في عنوان البانر بيعرف في الجروب بيقول ابونا الحبيب زكريا مم.
استمتعت اليك كثيرا وتابعت حلقاتك لكن ظهر شخص اسمه الشيخ الزغبي قال حاجات كثيره غلط عن الكتاب المقدس بصراحه جالي حزن شديد وانا اطالبك ابي الحبيب انك ترد عليه اليوم اليوم لا غدا كررها مرتين مم.
وبعدين قال فانا حائر المشكله ان هو بعد ما عمل الجروب دوت طبعا بدا سيل من الايميلات تجيله هو اللي قال كده موجود في الجروب قال انا جات لي ايميلات كتيره جدا وفي ناس بتحيله على مواقع قال يا جماعه انا مش عايز مواقع ما حدش يبعت لي موقع ابونا زكريا ما حدش يبعت لي مواقع على اليوتيوب انا عايز انا بسمع الحلقه بتاعته كل اسبوع عايز اشوفه بيرد على الشيخ الزغبي مم.
المسلمين طبعا دخلوا على هذا الجروب ووضعوا حلقات الشيخ آه، الشيخ الزغبي كامله في جروب هذا ال- ال- الشخص هذا النموذج يا استاذ اشرف لهذا الشخص انا بعتبره ضحيه من ضحايا التخلف الفكري اللي زرعه زكريا بطرس في عقول مشاهديه، مم.
يعني احنا دلوقتي بنكون قدام حاله من حالات ال- ال- ال- ال- التغيب للشخص المشاهد زكريا بطرس على مدار سنوات طويله والشخص اللي بيشوفوه والهاله اللي عملوها ليه دلوقتي اي حاجه بتت... يقول لك لا اصل ابونا دوت طب مش عارف ايه ردوا على ابونا اصل ابونا مش عارف إيه كده فالجروب دوت ح- يمكن آه، انا اللي كتبته في المقاله قبل جروب تاني طبعا آه، هي دي مش الحاله الوحيده يعني في حالات تانية لجروبات تانية مسيحيه اصلا او تابعه لمؤسسات تنصيريه وانا يمكن عايز اتكلم فيها ب ب ب ب ب باختصار شويه المؤسسات التنصيريه اللي لها جروبات على الفيس- الفيسبوك ال- الجروب دوت يا استاذ اشرف ع- ع- بدات الناس تنزل فيه روابط وبقى في حرب كلاميه ما بين المسلمين والمسيحيين أيوة.
المسلمين عملوا جروب على الفيسبوك سموه رد على ابونا الزغبي يمكن عمل هذا الجروب غرفه الاستاذ حليم وعلى البالتوك ويمكن الغرفه ليها جهد صراحه في اظهار آه، حلقات الشيخ الزغبي بت- بتذاعها على الهواء مباشره وبترفعها وبتسجلها وبترفعها على اليوتيوب وليها جهد في هذا المجال مم.
آه، الفيسبوك للاسف شديد هو عباره عن موقع المسلمين لسه لغايه دلوقتي مش عارفين يستغلوه استغلال كويس مم.
تخيل حضرتك يا استاذ اشرف ان مفيش جمعيه او منظمه تنصيريه في العالم الا وليها جروب او اثنين او ثلاثه او عشرة على الفيسبوك في جمعيه منظمه امريكيه اسمها منظمه كاريتاس كاريتاس organization دي ليها اكثر من 30 جروب على الفيسبوك 30 جروب على الفيسبوك واغلب الكنائس اللي هي بتقوم على التنصير في العالم ليها جروبات على الفيسبوك يمكن كلنا فاكرين قصه الطفله السريلانكيه اللي مقيمه مع اهلها في الولايات المتحده الامريكيه اللي اسمها رفقه باري طفله اللي تنصرت من على الفيسبوك من خلال قس امريكي قعد يكلمها لمده ثلاث سنوات عشر ساعات يوميا أيوة.
وفي النهايه طلب منها انها تهرب من اهلها وهربت من اهلها في ولايه اورلاندو س- سابت بيتها في ولايه اورلاندو راحت له ولايه فلوريدا 17 ساعه بالباص لغايه لما وصلت له لغايه الكنيسه والقضيه يمكن اثيرت في الراي العام العالمي وتحدثوا بان اهلها بدا طبعا اللوبي ال- ال- ال- ال- ال- المسيحي المتطرف اليمين المتطرف في الولايات المتحده يصور القضيه ديت على انها قضيه دينيه بحته ويقول بان هذه الطفله هتقتل وهيطبق عليها حد الرده وان اهلها أم ارهابيين واتهموا ابوها اصلا بعد كده بان هو ليه تنظيم بصراط القاعده يعني كاد ان ابوها يرحل او يسجن في سجون الولايات المتحده الامريكيه ولكن القضاء صراحه القضاء الامريكي انصف هذا الرجل واعاد بنته ليه آه، بعد ما خد اقرار عليه ان هو ب- مش هيتعرض ليها باذى او كده أيوة.
لان البنت قاصر ما كملتش آه، سن الرشد البنت دي اتقضت- اتنصرت على الفيسبوك مم.
هل هنجد حضرتك مثلاً- تقصد يا استاذ خالد انك اتفضل.
بتقصد ان ان مدى خطوره يعني هذه الاداه من ادوات الاعلاميه عبر المواقع مواقع الانترنت مو- موضوع الفيسبوك وان احنا لازم يبقى عندنا قدره وعندنا درايه تواجد ب- آه، بهذا الموضوع وان احنا زي ما الاستاذ محمد بيقول ان احنا نحترف هذا المجال للوصول سواء يعني آه، نعرض ندعو وفي نفس الوقت ندافع آه، ونرد على الشبه- على الشبهات وعلى الاثراءات صحيح وهي دي النقطه اللي انا عايز اوصلها هل من الممكن ان احنا نجد المسلمين يستغلوا برنامج مثل هذا البرنامج الخطير ده المركز الثاني على مستوى العالم مم.
استغلال زي ما بتستغلوا الجمعيات التنصيريه او المنظمات التنصيريه في العالم هل من الممكن ان احنا نلاقي جمعيات للدعوه الاسلاميه ليها جروبات على الفيسبوك هو فيه بس ولكن مش قياسا بالجمعيات التنصيريه أيوة.
آه، آه، يعتبر عدد قليل جدا من ال- آه، الجروبات الشيء العجيب ان خلال الاسبوعين اللي فاتوا دول وكالات الانباء العالميه ملهاش حديث والله يا استاذ اشرف الاسبوعين اللي فاتوا أيوة.
وكالات الانباء العالميه الصحف اللي بيتابع صحف اجنبيه او اوروبيه او بيتابع مثلا المرصد الاسلامي لمقاومه التنصير الموجود على الانترنت اللي بيتابع ال ال ال الوكالات المهتمه بهذا الامر ملهاش حديث الا عن الجرائم والانتهاكات الجنسيه اللي بيقوم بها القساوسه والكهنه والرهبان الكاثوليك مم.
في حق اطفال ملهاش حديث الفاتيكان بقى في موقف محرج جدا وطبعا ده واحده من إدارة القضايا مدرسة- واحده نعم.
من القضايا المعروفه دلوقتي زي ما حضرتك بتشير ان هي متداوله دلوقتي على يعني صعيد الصحف العالميه واحنا كنا يمكن في الحلقه القض- الماضيه الشيخ آه، جورج جبت ذكر آه، الموضوع.
ذكر موضوع جريده الشرق الاوسط آه، لكن الاستاذ خالد خليني من خبرة حضرتك في يعني في هذا المجال من مجالات الاعلام آه، يعني آه، يعني هل هذا المجال مكلف علشان احنا آه، نبتعد عنه ولا هو بيحتاج مثلا ادوات بسيطه يعني كلمنا يعني ازاي الواحد يعمل جروب على الفيسبوك ويعني ديت يعني ايه الادوات اللي ممكن يشتغل بيها
طيب هو ك يعني اغلب ال ال ال الاعمال القائمه دلوقتي على الانترنت هي اعمال قائمه بالجهود الذاتيه م.
بمعنى ان واحد مثلا اخ شاب مسلم او اخت مسلمه بتقوم بعمل فيسبوك جروب على الفيسبوك بت- بتدعو فيه مثلا لمقاومه التنصير او مثلا غرفه على البالتوك زي غرفه الاستاذ حليم مثلا او موقع مثلا زي المصري اللي بيتعمل لمقاومه التنصير كلها جهود ذاتيه لاشخاص بيعتبروا ان الحاجه زي ديت بيصرفوا عليها من فلوسهم او هم بي- بذلوا فيها الجهد لله يعني الاخ اللي بينزل حلقات الشيخ الزغبي على اليوتيوب م.
اسمه ابو مريم انا ما اعرفش مين ابو مريم شخص ما انا ما اعرفش هو هو اسم مين.
موجود على بس الفيسبوك كاتب وخلاص كده آه.
كاتب هذا هذه القناه القناه بتاعته على اليوتيوب انا جعلتها وقف لله تبارك وتعالى كاتب كده ومنزل فيها حلقات الشيخ الزغبي كلها فكل اللي بيعمل اللي شغال في هذا المكان شغال بالجهود الذاتيه المشكله بان آه، آه، المؤسسات الاهليه الحكوميه او غير الرسميه مم.
بتخشى من احنا في الشرق الاوسط عندنا يمكن فوبيا شويه مم.
تخشى من تخشى من الصدام على الكنيسه يقول لك لا احنا ممكن نشتغل في الدعوه اصل الحوار بين الاديان اصل ممكن هو احنا نروح مالنا نعمل مال مش عارف الكنيسه إيه.
احنا بنتكلم الحوار دلوقتي بين على الأديان احنا مالناش دعوه أنا- بالكنيسه احنا بنتكلم دلوقتي اساسا على يعني اشخاص محددين ومعروفين وبيهاجموا وبيشتموا فانت لازم يكون عندك الادوات اللي ترد بيها والطلب مننا احنا والطلب مننا احنا نرد اه يعني احنا ذكرنا في الحلقه الماضيه ان ان البابا شنوده طلع مع عمرو اديب في, في القاهره اليوم وقال هو لا يمثل الكنيسه وردوا عليه فالقصه مش قصه آه.
ان احنا ما هو الصدام مع الكنيسه اساسا
ليس صدام مع الكنيسه لا انا بقول هو هو صدام مع المؤسسات التنصيريه ما هو أيوة.
الكنيسه هي اس المؤسسات التنصيريه في العالم الفاتيكان اللي اكثر من نص ميزانيته بي- بي- بي- بيصرفها على ال- ال- ال- ال- الارساليات التنصيريه في العالم وفي مم.
في افريقيا صحيح، صحيح.
ولسه زلزال الصين احنا احنا ال- احنا, ال- احنا اساس خالد حضرتك عايز احنا تقول حاجه؟ اه اتفضل يعني منطقتنا في تساؤلنا مع حضرتك في هذه النقطة اللي هي يعني كيف يعني نتميز في هذا الموضوع ويعني ازاي نشجع شبابنا ان هم يتركوا هذا المجال من مجال بدل ما الواحد يخش على مواقع يعني مش جيدة زي ما لو بيدي لنفسه ساعتين على مواقع الكورة بيدي لنفسه ساعتين كمان على مواقع الدعوية يعني الموضوع ده مهم جدا آه، ان احنا ن- ن- ن- يعني نجتاز هذا المجال من مجالات الدعوه عبر الانترنت. احنا يعني مش عايزين نطلع حضرتك في, ال- في التليفون اكثر من ذلك يا أستاذ خالد بنشكرك وبنشكرك على هذا المقال وان شاء الله ليك تواجد معنا ربنا دايماً بإذن يكرمك الله.
ربنا يكرمك يا استاذ شكراً تحياتي لحضرتك.
لحضرتك وتحياتنا للاخ محمد شكراً يا وللشيخ أستاذ.
الزغبي شكراً نسال الله سبحانه وتعالى ان هو شكراً.
يحفظه من كل شيء شكرا لحضرتك. احنا بالمناسبه بمناسبه آه، موضوع آه، التنصير آه، في ال- آه، في الكنيسه الاوروبيه آه، يعني بالتحديد في الفاتيكان احنا يعني في حلقه من حلقاتنا اللي جايه ان شاء الله هيبقى شاء معانا يعني ال- الاستاذ ادريس توفيق الداعي الاسلامي اللي كان قسيسا في الفاتيكان واحنا استضفناه طبعا هنا في عيد الفطر قبل الماضي على ما اظن آه، وكان وهو رائع وطبعا جمهورنا كبير يعرفه هو احد الذين يعني لاقوا الامرين في مها في الهجوم من زكريا بطرس زكريا بطرس عمل حلقه عليه وأنا- على إدريس توفيق.
على ادريس توفيق أيوة.
وانا بحضر لزكريا بطرس مفاجاه في الحلقه دي برضه يعني أيوة.
انت عامل حلقه قال لك احنا هنجيب الحلقه وجاب لقاءات ال- الاخ ادريس توفيق في قناه ال- قناة- قناتين تلاف قناه اعتقد المحور وقناه الرحمه وقال لك بصوا ده بيكذب وده فاحنا بنحضر برضه مفاجاه لزكريا بطرس في الموضوع ده م.
يعني حتى اتهامك لل... للاخ ادريس توفيق اعلى منك راجل يعني يعني راجل ليه website خش بس website بتاعه الموقع بتاعه الالكتروني شوف من هو ادريس توفيق الفكره ان انا عايز بس ده اوصلها عدد الكتب اللي اصدرها وعدد توفيق الكتب.
للدعوة.
وعدد ادريس الكتب، توفيق وصل آه.
ان هو بيلقي محاضرات داخل الكنائس في اسكتلندا وايرلندا هو هو محاضرات عن الاسلام بص زكريا بطرس استاذ اشرف من بدا اول ما بدات حلقات اضواء واصداء مم.
رجع الناس بتوع القدام مم.
فكل الاتصالات اللي بيتصلوا بيه في القناه اه ازيك يا اخت مش عارف مين فاكرين يا جماعه الاخت اللي اللي عبرت مش عارف ايه والسلام الروحي يعني كل شويه كل تليفون كان يقول لك السلام السلام السلام انا توقعت انه عنده ميكروباص مشغله مش عارف ليه لا بجد يعني كل شويه يقول لك السلام الداخلي السلام أيوة.
الداخلي أيوة.
فزكريا بطرس بدا حس ان في الناس هيبتدوا يرجعوا يشوفوا حلقات الرصداء ويشوفوا ردود الشيخ الزغبي عليه فقال لك لا احنا نرجع الناس القدام بتوعنا ندفع لهم تاني عشان يتصلوا تاني عشان نحسس الناس ان لسه في ناس بتتنصر ولسه في ناس احنا معانا اصلا يعني اعترافات رسميه ان ما فيش حد اتنصر بسبب زكريا بطرس ما في حاله تنصير واحده لزكريا بطرس استاذ اشرف انا هسالك سؤال لما يجي لي زكريا بطرس يقعد معايا وانا اتمنى ده يحصل يقول لي انا هنصرك اقول له انا جاهز هيقول لي انا هزكت اؤمن بكتاب مقدس هساله سؤال انهي كتاب مقدس هل ال 73 ولا 66 ولا 81 هيقول لي طب هسالك سؤال تاني اقول له اتفضل عايزك تؤمن بايه بيسوع هو الاله اقول له هل هو الاب ولا الابن ولا ايه مين هو بس هو يا استاذ محمد الحاجات دي هي ايه هو ما بيلجاش للي عارف ما هو الفكره يعني دي هي بقى.
ال- احنا عارفين ان القضايا الت- التبشيريه والتنصيريه كلها قائمه على فكره ال- الاحتياج مم.
يعني اللي كان بيحصل في شرق اسيا واللي كان بيحصل في الاحتياج المالي.
افريقيا ان انت الناس بتعيش في مجاعات فهو بيلجا لايه يعني وده كان بيحصل حتى زمان يعني حتى بدايه الدعوه الاسلاميه لو ت- لو تتذكر من من كثره التعذيب اللي كان بيلقاه سيدنا عمار والسيده وسيدنا ياسر وسيد وال- وستنا سميه من كثره التعذيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرهم على ان هم يعني يعني ي- يت- يتلفظوا بالفاظ ان هم ما همش مسلمين واو.
او ان هم بيشتموا يعني في القلب آه، طبعا.
ايوه صح.
ف- و- وكان آه.
و- واذا عدتم واذا عادوا فعود ف- فعودوا واذا عادوا فعودوا آه، اللي عايز اكلمك فيه ان هو ب- بشان اتصال اللي عملناه دلوقتي مع الاستاذ خالد المصري آه، يعني ال- ال- احنا طبعا بنشكر اساسا الاستاذ منصور الكيلاني اللي عمل الجروب بتاع اضواء واصداء الحقيقه هو انا بذل عاي- مجهود انا كبير.
عايز اقول يا استاذ اشرف ان في ناس بتحسدنا على بعض اصدقاء الجروب أيوة.
بتاع الفيسبوك على بعض اصدقاء وفي ناس كلموني الجروب وصل لحد دلوقتي يعني قرابه ال 5000 5000 اقل يعني شهر وي والحمد لله الناس مستمره على اضواء اصداء وانا اتمنى ان اللي سامعيني دلوقتي في جميع الغرف البالتوك او حتى على ال- على التلفزيونات يخشوا يدوروا على اضواء اصداء الجروب الرسمي أيوة.
هيلاقوا في جروب رسمي اضواء اصداء قناه الخليجيه هو ال- المؤسس الجروب وهيلاقوا اسمي جوه عشان انا مش مشترك في الجروب ده بس ان ممكن يكون بعض الناس بدات تعمل جروبات تانية الجروب الرسمي اضواء اصداء البرنامج اللي احنا بنتابعه يبقى موجود فيه آه، ال- القناه الخليجيه ال- ال- ال- المقيم المقيم المقيم لل- للجروب نفسه تابعونا دلوقتي على جروب اضواء اصداء وان شاء الله لو في اي تعليقات ابعتوها لنا واحنا ان شاء الله مع استاذ اشرف استاذ اشرف هن- هنقولها وحتى كان آه، استاذ منصور كيلاني عامل حاجه قال لك اللي هجيب اكتر عدد من الناس في جروب هندعي له خلي الشيخ الزغبي يدعي له على الهوا فان شاء الله إن شاء نبتدي من الله.
الحلقات الجايه ان شاء الله نذكر الناس اللي بتعمل بالمناسبه أضواء تاني احنا أصداء.
بس بنطمن مشاهدينا اللي بيبعتوا لنا رساله دلوقتي على ال SMS ان بيسالوا على الش- فضل الشيخ محمد الزغبي الشيخ محمد الزغبي موجود الحمد لله بخير بس هو شويه ارهاق وهو موجود معنا في الاستوديو بالخارج وهيكون له مداخله تليفونيه معنا عشان نطمن المشاهدين ان شاء الله ان هو بخير باذن الله آه وان شاء الله السبت القادم معنا على الهواء مباشره باذن الله، الله إن شاء آه، يعني هناخد اتصال تليفوني وبعدين هنستعرض معاكم أستاذ محمد مجموعه من آه، الرسائل اللي جت لنا على- جميل.
على الفيسبوك عشان يعني نعرف الناس ان احنا يعني متابعين احنا آه، احنا آه.
بنقرا كل الاراء آه، طبعاً.
وعارفين الناس كلها طبعاً.
يعني متابعه آه، نستقبل اتصال تليفوني استاذ اسامه السلام عليكم الو السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله إز- ازي حضرتك اهلا بحضرتك اتفضل الحقيقه شاكرين على مجهودكم الحقيقه الله يكرمك تحت امرك اتفضل الو مع حضرتك يا استاذ اسامه معاك آه، شاكرين شاكرين مجهودكم الحقيقه
شكرا آه لحضرتك.
والله اتفضل.
لو سمحتوا آه تحطوا لنا آه اسماء الروابط اللي م.
الناس ممكن تخش بيها على المواقع اللي اللي هي بتخدم موضوعكم تمام حاضر آه، ل- لو امكن يعني تحطوها لنا على الشاشه مثلا كل الاسماء كل المواقع على حيث الناس كلها تعرفها ممكن تخش احنا تخش احنا عليها تستفيد.
معانا دلوقتي ياسليم آه، المواقع اللي تقدر تحطها على الشاشه ولو ما تقدرش تحطه يبقى شغله على الشريط على طول معاك ياسليم آه، شكرا لحضرتك يا استاذ اسامه آه، احنا زي ما ذكرنا في اول حلقه قلنا اسماء المواقع هو الناس ممكن تخش على جوجل اللي هو بيحبوا تكتب الموضوع.
بيحبوا بيحبوا زكريا بطرس يكتب لا ابونا عم جوجل اه عم جوجل عم جوجل آه، يكتبوا آه، م- اسماء مواقع عندنا المواقع عندنا حراس العقيده يعتبر من اكبر المواقع الاسلاميه في الرد على الافتراءات وشرح العقيده الاخر وموقع ابن مريم وموقع الجامع وموقع البشاره الاسلاميه وموقع الدعوه الاسلاميه وموقع غرفه الاسلام ال- الحوار الاسلامي النصراني وطريق الحق المواقع دي م- موجود كتير جدا والتوضيح لدين المسيح كل المواقع دي اكتب في جوجل بس انت اكتب اسم اللي انا قلت من الاسماء هيطلع لك في اول حاجه خالص خش عليه اشترك فيه على الجروب على الفيسبوك كان نفسنا في اضواء قصدي احنا حاطين بعض اللينكات اللي بتوصل او بعض الروابط اللي بتوصل للمواقع دي فالناس اللي عايزه تتابع معانا آه، الانترنت دلوقتي لازم نستخدمه يا أستاذ ده.
زي ما قال خالد الاستاذ خالد لازم نستخدم الاداه اللي معانا تمام.
لازم نخش ويبقى عندنا تطلعات وعندنا نشوف العالم الاخر او نشوف الناس بتفكر في ايه ونشوف احنا بنرد عليهم ازاي هذا دي المطلوب ان شاء الله تعالى آه، معنا اتصال تليفوني اخر استاذ صلاح من السعوديه السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بحضرتك معنا اهلا بيك ألو؟
اتفضل. اهلا بك يا استاذ صلاح اهلا بيك
الله الله يحييك حياكم الله وبياكم ربنا يخليك.
والف الف لا باس على الشيخ الزغبي وان شاء الله ربنا يجيبه بالف سلامه باذن الله ان شاء الله معاك معاك يا فندم اتفضل طيب طبعا يعني مجهود اللهم بارك رائع وفعلا يعني موضوع التنويه على ال- ال- ال- الجروبات ال- ال- الشباب المسلمين فعلا بصراحه قليله يعني أيوة.
يعني نتمنى برضو يعني انا واحد من الناس ان شاء الله باذن الله نسعى لتحقيق شيء آه، والجانب يعني انا تابعت آه، اكثر من مقطع لل اللي هو المشروع زكريا بؤم الزمن مم.
ف ال- ال- الملاحظ ان هو الكومبارس بتاعه كتير أيوة.
وهم يعني دي دي ملحوظه من ال- من الملحوظات
هو اساسا هو بيبيد ان احنا بعد شويه هن- هنشوف آه، يعني مقال مع بعض آه، يعني هنستعرضه لاحد الكتاب الكبار آه، من ال- الاخوه المسيحيين آه، هيقول لك هو مين زكريا بطرس بالظبط ومهاراته في التمثيل. آه، بنشكرك يا استاذ صلاح، اتصال اخر استاذ مصطفى السلام عليكم. الاخت ام مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا استاذ اشرف السلام عليكم.
ايوه استاذ اشرف السلام عليكم عليكم السلام.
آه ربنا يبارك لكم يا رب و... آه، وانا بصيت بس عشان اشجعكم واقول لكم ان البرنامج بتاعكم ناجح ناجح ناجح وانا من اول حلقه شفتها اتصلت بكل حبايبي وقلت لهم وبيتابعوه باهتمام جدا جزاكم الله خيرا.
وهم كمان بي- بيتصلوا بحبايبهم ويقولوا لهم وانا عايزه اقول لكم ان انتوا ما شاء الله ربنا يبارك لكم وانت واستاذ احمد محمد والشيخ محمد الزغبي ربنا يديله الصحه يا رب اللهم آمين.
شكرا.
وبقول لكم ان مش عارفه اقول ايه بصراحه تدعي لنا يا مبسوطة فندم.
جدا بالبرنامج تدعي- تدعي لنا.
وبشجعكم و- واحنا وراكم كلنا بعيالنا واخواتنا وحبايبنا و- وان شاء الله ربنا ينصر الإس- ينصر الاسلام والمسلمين يا رب امين يا رب العالمين. شكرا لك يا اخت مصطفى. شكرا لك يا اخت مصطفى، اخت ام مصطفى. آه، معانا السلام عليكم. استاذ محمد عبد الحميد السلام عليكم. أس... طيب عفوا الصوت قطع طب ناخد استاذ محمد بالمره يعني ناخد مجموعه من الرسائل اللي- اللي- او التساؤلات اللي جايه في الفيسبوك حتى علشان شيخنا الشيخ محمد زغب ان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله يكون يعني ايه جاي جاهز آه، كان في رساله من الاخ نور بيكلم سؤال الشيخ الفاضل محمد الزغبي لو احدا مثل زكريا بطرس او غيره سب الله والرسول والاسلام وقال ما قال هل له توبه وهل اذا تاب يغفر الله له كل ما فعله وقاله وما خدع به الناس وكمان بيسالك انت سؤال ما هو موقف الطوائف المسيحيه من بعضها البعض فنحن نعرف ان هناك طوائف كالارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت فهل جميعهم وفقا لتقاديم سيدخلون الملكوت ام انهم يكفرون بعضهم البعض وشكرا واسال الله لكم التوفيق والسداد طبعا الحاجات اللي محتاجه ردود هنسيب الشيخ الزغبي يرد علينا الاسبوع الجاي ان شاء الله بالنسبه قدر للسؤال الامكان الثاني مش هقدر ارد عليه برضه طيب هم- هم جوه بعضيهم يعني طيب، ماشي.
بس انا موجود على فكره على الفيسبوك الاخ سيد ارجو الا يكون البرنامج فقط للرد على هذا الشخص زكريا بطرس ولكن ان يكون دعوه للجميع ليعرفوا رقي الاسلام وادابه بناء لك ان شاء الله آه، معنا الاخ وليد الحديدي تحيه لمذيع البرنامج آه، نشكرك وشيخنا محمد الزغبي ورافع رايه الاسلام بارك الله فيكم ما شكركش على فكره واعناكم على المدعو زكريا بطرس الاخ هاني خندقجي ايها الزغبي الحبيب استمر كالاسد تدافع عن عاريننا وعارينك واعلم ان الله معك ولن يخذلك ابدا ونحن قلوبنا معك ونرجو من الله ان يطيل في عمرك جزاك الله عنا وعن الامه كل خير يا شيخنا الغالي الاخ محمد السلام عليكم لقد ذاع صيت حلقات الشيخ محمد الزغبي حفظه الله بين الشباب اظن ان اي محاوله لايقاف البرنامج او جعله ينحرف عن مساره الاساسي الذي يتمثل في الرد على الافتراءات والمنصرين الفاشلين سيعد اساءه في حق المسلمين اللهم احفظ الشيخ الزغبي والقائمين على القناه الخليجيه امين يا رب العالمين وان شاء الله نعدك ان احنا مستمرين آه، قدر الامكان آه، نرجو من الاخوه القائمين الاخ الصارم نرجو من الاخوه القائمين على برنامج اضواء واصداء أن يستمروا في نفس منهج الرد على الافتراءات والأكاذيب الموجهة للإسلام ورسول الله من قبل زكريا بطرس وأعوانه ونرجو ألا يتغير منهج البرنامج لأن زكريا بطرس قام بعمل 500 حلقة لسب الإسلام والمسلمين فيجب على الأقل أن يتم تقديم 500 حلقة من برنامج أضواء وأصداء هذه أمانة ألقيت على عاتقكم وسيسألكم الله عنها وجزاكم الله خير عقب بعد 500 عقب بعد حلقة.
500 حلقة.
انا انا عجباني قوي ان اي من اتباع زكريا بطرس يقول لك ابونا عامل 500 حلقه استاذ اشرف لو اي حد تابع او حضرتك تابعنا الناس متخصصين تابعنا حلقات زكريا بطرس حلقات زكريا بطرس ساعه ونص مم.
من الساعه 8 9 ونص جميل النص الاولاني بتاع الساعه هو الماده تلت ساعه بالظبط مم.
بعد كده مداخلات ساعه الا ربع بعد كده الدرس الروحي اللي هو بيعمله مم.
يعني لو احنا جبنا الحلقات بتاعتنا اللي هي الساعه ونص اللي احنا بنقعد ن- ن- نست يعني يعني بنقول للاستاذ محمد معلش ادينا خمس دقايق كمان الماده العلميه اللي احنا بنقولها ساعه ونص بكم ماده علميه بيقولها في تلت ساعه بعد انا هقول لك في رساله هنا يعني موجوده رساله بتقول ان الشيخ الزغبي بالراحه علينا شويه انت بتقول معلومات كتير جدا ما هو ده الفكرة.
واحنا يعني عايزين نلحق نتابع زكريا بطرس يقول الكلمه ويعمل عليها شو الشو بياخد 3 دقائق 4 دقائق فيبين لك ان هو عامل 500 حلقه صحيح.
الماده وما العلميه بيقولش اللي بيقولها حاجة.
زكريا بطرس أيوة.
الزكايات العلميه اصلا بتحوالي تلت ساعه او ربع ساعه تمام ناخد اتصال تليفوني السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بك يا دكتور محمد اهلا بحضرتك ازي حضرتك يا فندم ازيك يا استاذ اشرف الحمد لله بخير ربنا يكرمك وحشنا والله جزاكم الله خيرا حيا الله اخونا اقول له بقى اسمه الحقيقي بقى اخونا جولبر ازيك يا حبيبي أخبارك دكتور محمد ازيك يا دكتور إيه؟ يا رب تكون بخير يا رب ربنا يخليك يا ما دكتور شاء الله ربنا يقويكم يا رب ويبارك فيكم ويبارك في مجهودكم والقناه الخارجيه كلها الدكتور محمد كان والله ده صح، بس أنا عايز بيستضيفه في كلمه احرر من طرح معين كده مم.
آه، ان زكريا بطرس- بطرس مش مشلوح من الكنيسه طيب زكريا بطرس بيمد من الكنيسه بدليل ان احنا عندنا تسجيل في موقع الغرفه م.
بيقول ان انا الرجل الثالث في الكنيسه م.
بعد البابا شنوده هو اللي بيقول؟
وبعد عبد المسيح بسيط هو اللي بيقول انا الرجل الثالث في الكنيسه والتسجيل عبد المسيح موجود بسيط.
بصوت عبد المسيح بسيط ايوه للي عايز يسمع صوت صوتي يا استاذ دكتور محمد صوتي
ده ايوه يا فندم صوت تسجيل صوتي هو احنا تسجيل شويه صوتي احنا شويه بس ب- عايزين نقف عن بصوت عبد التسجيلات الصوتيه المسيح عشان الناس بسيط بتتهمنا ان احنا بيقول بن- انا الرجل بنمنتج يعني الثالث آه.
بعد البابا شنوده وبعد زكريا بطرس طيب انا انا دكتور محمد اسمح لي انا يعني آه، يعني آه، زميلنا محمد محسن يكون جاهز انا مع بالفقرة اللي حضرتك جاي اتفضل.
اتفضل اتفضل انا ه- يعني هسمعك دلوقتي او اسمع مشاهدينا يعني آه، يعني ما قيل عن زكريا بطرس من احد الكتاب المسيحيين المشاهير آه، لواء آه، نبيل لوقا بيباوي نسمع مع بعض المقال ونرجع لحضرتك تاني.
سؤال يردده المسلمون والمسيحيون في مصر لماذا لا يوقف البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية القمص زكريا بطرس ويشلحه من الحياة الكنسية الأرثوذكسية لقد سألني بعض الأخوة أعضاء نادي هليوبوليس هل البابا شنودة راض عن الدور الذي يقوم به القمص زكريا بطرس في قناة الحياة المسيحية وذلك بالتشكيك في كل مبادئ الإسلام والعقائد الإسلامية والتاريخ الإسلامي ورموز الإسلام أو ترديد ما يطلقه المستشرقون نحو الإسلام ومبادئ الإسلام ورموز الإسلام وهم يرتدون نظارات سوداء تجاه الإسلام وحتى نجيب على ذلك السؤال وهو لماذا لا يوقف البابا شنودة القمص زكريا بطرس لابد أن نعرف عن قرب خط سير القمص زكريا بطرس في الكنيسة الأرثوذكسية في مصر فالقمص زكريا بطرس كان راعي إحدى الكنائس التي تتبع محافظة الغربية على حد علمي كما يقول الكاتب وكان يتمتع بقدرة عالية في الوعظ بطريقة مسرحية في خفض صوته وتعلية صوته وكان موهوبا في الوعظ ومؤثرا على المتلقي بقدرته المسرحية في الوعظ وبثقافته اللاهوتية وامتلاكه مفردات اللغة لذلك كانت تطلبه الكثير من الكنائس المختلفة في المحافظات وأخيرا نقل إلى كنيسة ماري مرقس الرسول بمصر الجديدة وهي المشهورة بكنيسة كليوباترا وذاع صيته في هذه الكنيسة ولكن شخصية القمص زكريا بطرس أنه يحب الشهرة بدرجة مغالى فيها ولا يريد أن يكون كاهنا عاديا مثل كل الكهنة اختصاصه الرعاية الكنسية فقط وحبا في الشهرة قام بإنشاء وخلق نظرية جديدة في المسيحية اسمها الخلاص في لحظة وبدأ ينادي بها في عظاته في الكنائس ولكن البابا شنودة اعتبر هذه النظرية مخالفة لتعاليم الكنيسة الأرثوذكسية وأنها هرطقة في الديانة المسيحية لذلك قام بشلحه وفصله من خدمة الكنيسة ولكنه وباتفاقه مع سيدة ثرية في مصر الجديدة قام باستحضار أكثر من عشرين أتوبيسا كبيرا وملأها بالمسيحيين من كنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة وتوجهوا بها إلى الكاتدرائية بالعباسية للمطالبة بعودة القمص المشلوح زكريا بطرس وأمام رجاء الجماهير وقد كنت في ذلك الوقت نائبا لمأمور قسم شرطة الويلي الذي تتبعه الكاتدرائية وقد توجهت ومعي قسيس موسى سليمان وكان من أثرياء الأقباط لمقابلة البابا شنودة لرجائه بأن يعفو عن القمص زكريا بطرس واشترط البابا شنودة أن يرجع عن نظرية الخلاص في لحظة ولا يرددها في عظاته ووافق القمص زكريا بطرس بعد الاتصال به وقدم اعتذاره للبابا شنودة ووعده بالكف عن ترديد هذه الارتقة والبدعة ورغبة من القمص زكريا بطرس في الشهرة بدأ في اللجوء إلى أسلوب إخراج الشياطين من أجسام المرضى ورغبة منه في الشهرة كذلك خلق الكثير من المشاكل بسبب رغبته وسعيه لتنصير بعض المسلمين وحدثت بينه وبين البابا شنودة كثير من الخلافات بسبب تصرفاته فنقله إلى إحدى الكنائس باستراليا وأحدث فيها بعض المشاكل فنقله البابا شنودة إلى لندن وأثناء وجوده في لندن تقدم منذ عدة أعوام باستقالته من الخدمة في الكنيسة الأرثوذكسية وقبل البابا شنودة الاستقالة فلا يوجد للبابا شنودة أي سلطة على القمص زكريا بطرس من قريب أو بعيد هذا بالإضافة إلى أنه كان دائم الخلاف مع البابا شنودة مما جعل البابا شنودة ينقله خارج مصر للخدمة في الخارج رغم أنه يقيم مع زوجته وأولاده في مصر الجديدة واختتم الكاتب مقاله بأن أحد الصحفيين سأل البابا شنودة عن ظاهرة القمص زكريا بطرس فقال إنه لا يؤيد تصرفاته أو أسلوبه وأنه لم يعد قسيسا في الكنيسة الأرثوذكسية ولعلي بذلك أكون قد أجبت على السؤال لماذا لا يوقف البابا شنودة القمص زكريا بطرس والإجابة أنه ليس قسيسا الآن حتى يوقفه الدكتور نبيل لوقا بباوي
لعل يعني هذا المقال هو الحقيقة المقال مش حديث يعني هو المقال قديم شوية لكن لعل يكون كان أج- يكون قد أجاب على تساؤلات كثير من المشاهدين لماذا تسكت الكنيسة المصرية على أكاذيب زكريا بطرس ولماذا تسكت على هذه الافتراءات التي قد توقع الفتن في المجتمع لعل هذا المقال من أحد الكتاب المسيحيين البارزين الدكتور آه، أو اللواء نبيل لقا بيباوي يكون أجاب وكمان حدد لنا المرض الحقيقي عند زكريا بطرس لما بيقول انه مريض بحب الشهره مم، زكريا بطرس بيحب الكاميرات بيحب بيحب الكاميرا الشو يحب الناس تعمل يعني له هو شو هو أحسن من, من من اجل الشهره كان قدم نظريه جديده في من الكنيسه أجل الشهرة- من اجل الشهره عالج اللي بيدخ- بيطلع الجن من ال- من الجسم من اجل الشهره عمل قناه قناة الحياه عشان ي- طلع فيها وسب من, من اجل, أجل الشهره لحد دلوقتي مش عارف يرد على الشيخ الزغبي لسه هو هنقول.
خايف لسه خايف هنقول.
يرد الشيخ طيب الزغبي ب- شيخنا الشيخ الحبيب الشيخ محمد عبد الملك الله الزوبي معانا على التليفون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وعليكم السلام يا شيخنا والف سلام على حضرتك ربنا يشفيك ويعافيك يا رب شيخ محمد أهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا شيخنا اهلا بيك طبعا المشاهدين آه، كلهم قلقين على يعني على حضرتك وخصوصا ان هم كانوا منتظرين هذه الحلقه على شغف تمام اتفضل حضرتك اتفضل طمن مشاهدينا الاول على صحه حضرتك وبعدين نكمل الله يبارك في عمرك الحمد لله رب العالمين أقول لأبناء الأمة جميعا من أقصاها إلى أقصاها نحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وأقول لأبناء الأمة جميعا ذكورا وإناثا نحن على الحق وهو على الباطل نحن في النور وهو في الظلام نحن على الدليل وهو على الهوى ولقد قلت لزكريا من قبل ائتني بخمسين من القساوسة من أمثالك للمناظرة فعجز قلت له ائتني بألف من القساوسة من أمثالك فعجزوا والآن أكررها أريد مليون من أمثاله إلا أنهم يعجزون لأننا على الحق والحمد لله رب العالمين ثانيا أقول لأبناء الأمة جميعا إن هذا من الممثلين هو ممثل وليس بحقيقة على الإطلاق بدليل أن هؤلاء الدمى الذين يأتي بهم في برنامجه ويقول كانوا مسلمين وتنصروا ويأتي بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان قلت لأبنائي من طلاب علمي أن يسجلوا لهم بدأوا مع الأول فقال هذا نعم أنا كنت مسلما من أسرة متشددة وكنت أصلي في المسجد لكن آمنت بيسوع المسيح فقال له تلميذي هل كنت تصلي الفجر قال نعم كنت أصلي الفجر فقال له كم عدد ركعات الفجر قال ثمانية بالله عليكم أهذا كان مسلما ودخل النصرانية أمر مضحك للغاية ثانيا دخل آخر وقال كنت مسلما فقال له تلميذي هل تعرف صلاة الزين تعلمون أن صلاة الزين دي أغنية وليست حقيقة قال نعم كنت أصلي صلاة الزين قال كم ركعة هي قال هي ركعتان الله الله عليك يا زكريا النصاب أقسم لك بالله رغم أن الضغوط التي تمارس علي وهي أثقل من الجبال من كل اتجاه لن أكف أبدا يا زكريا بطرس أقول لك لن أتركك إلا إذا وقفت الكنيسة المصرية بأسرها ضدك واعترفت بأنك مارق وبأنك مشلوح واعلم أنك ما أخذت مني واحد في المئة من العلم الشرعي أقسم بالله لو فتحت عليك العلم لنسفتك من فوق الأرض نسفا بعلمي لا بقوة أخرى على الإطلاق ثانيا من أنت حتى تقول إن الرسول قواد وإن الرسول سوقي كذبت وقطع الله أمثالك ولسانك بل أنا على استعداد لمناظرة أهل الأرض جميعا إن كانوا على شاكلتك يا زكريا الكلب وأقول لأمة الإسلامية أبشروا أبشروا وأيضا أقول بإذن الله جل وعلا إن الذي رد على هذا الخنزير إنما هو الدكتور اللواء نبيل لوقا بتاوي وله عدة كتب في رد على زكريا بطرس بمعنى آخر هذا اللواء النصراني يذب عن الإسلام في كل مكان وأقول للقمص الجديد الذي يسب في الإسلام أيضا وظهر بأرضنا يوسف تادرس أستاذ الدين المقارن في الكلية الإكليريكية دوري قادم عليك ولن أدعك سأنسفك بالعلم نسفا وسأطهر أرض مصر من أمثالكم بل سأطهر العالم من أمثالكم وأقول لك يا زكريا على موقعي في إيميلي ظهر خامان يهودي هذا الرجل المعتوه هذا الرجل الديني اليهودي اللاديني بمعنى صح هذا الحخام قال أنني سحقتك سحقا بشهادتي قال لقد سحقت زكريا بطرس فهل تستطيع أن تناظرني في العهد القديم وأيضا هل تستطيع أن تناظرني في إثبات أن أرض فلسطين للفلسطينيين واشترطت عليه أن تكون المناظرة في أكبر قناة يهودية أنا لكم بالمرصاد أنا لكم بالمرصاد وأقول لكل من يتسبب في الضغط علي أو في الألم علي أقول له اتق الله من لم تأخذه الغيرة على محمد صلى الله عليه وسلم فهو خنزير وأقول أسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع ومن ضغط علي أكثر أسأل الله أن يرينا فيه آية وأن يرينا فيه عظائم قدرته ولذلك أقول زكريا حتى ولو سفك دمي وأنا على الطريق أنا لك يا زكريا حتى أثبت لأهل الأرض أنك صفر صفر صفر صفر بل أحط من الصفر هذا وأقول لأبناء الأمة سامحوني غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ محمد الزغبي واعتقد الصفر كثير يا استاذ محمد ثلاثة كفاية الصفر كثير آه، نكمل يعني لعل هذا الاتصال يكون طمأن مشاهدينا على عايز يعني اسال الشيخ محمد انا مش عارف اقعد على الكرسي ده، يعني انا وحشني الكرسي اللي ما هو كرسيك آه، انا برضه والله وحشني الكرسي ده اهلا بك يا استاذ محمد احنا يعني معاكم مشاهدينا مكملين في الحوار وزي ما لمح او المح شيخنا الشيخ محمد الزغبي ان احنا عندنا قضايا كثيره منها قضايا ال- فلسطين والقدس وحق ال- المسلمين في هذه الارض طاهره وادعاءات اليهود وعندنا ملفات كثيره جدا زي ما وعدناكم في الحلقه ما زال احنا هنفتحها لكن آه، يعني آه، فجائيه ال- ال- الغياب لشيخنا الشيخ محمد زغبي عن هذه الحلقه يعني هيؤجل ده للحلقه القادمه ان شاء الله. استاذ محمد آه، يعني آه، نكمل بعض الرسائل اللي جات لنا على الفيسبوك مع حضرتك اعقب بس على اتصال الدكتور محمد على موضوع ال- القمص عبد المسيح بسيط واللي أيوة.
اتكلم عن ان زكريا بطرس الراجل الثالث في الكنيسه المصريه آه كان في لقاء كنت عامله مع الانبا بيشوي سكرتير مجمع مقدس قال لي ما في حد ما في حد بيتكلم باسم الكنيسه المصريه غير الانبا شنوده م.
فاي كلام هيتقال على لسان اي قسيس او اي قمص هو خاص بيه هو يعني لا يعتد لا به يعتد ك- بيه.
ككلام رسمي احنا لو احنا الانبا بيشوي الانبا شنوده هو طلب ان احنا نرد على زكريا بطرس وده اللي احنا في المرحله دي فاي قسيس هيتكلم يقول ابونا زكريا ولا اخره ده خاص بيه هو عبد المسيح بسيط لا يمثل الكنيسه المصريه ولا يقدر يتكلم على لسان الكنيسه المصريه هو قسيس بيشتغل في اللاهوت زي ما قال الانبا بشوي له دفاعاته لو عايزين بيساعدوه بيساعدوه لو ما- لو مش عايزين يساعدوه مش هيساعدوه هو راجل عنده غرفه على البالتوك برضه بيحاول يتكلم فيها بيحاول يثبت يعني م.
ان هو يعني في يعني بيحاول يرد على اسئله بعض الاسئله فله مجهود يعني يشكر عليه فهو ده كلامه هو خاص بيه هو لا نعتد بيه او لا يعتد بيه آه، آه، قوائي الكنيسه المصريه تمام آه، بعض الرسائل اللي كانت موجوده معانا من الجروبات الفيسبوك الاخ محمد ممدوح بالله عليكم تعيدوا البرنامج يوم الجمعه في وقت مناسب غير وقت الصلاه ما عندناش قعده احنا اساسا يوم الجمعه آه.
احنا عندنا قعده يوم الثلاث الساعه 1 بالليل بتوقيت- بتوقيت القاهره الاخ آه، احمد سيد نرجو من الشيخ العلامه محمد الزغبي والاستاذ محمد حمدي عمل حلقه خاصه عن الاعجاز العلمي في القران الكريم يعني دي نعيدهم ان شاء الله آه، نستقبل اتصال تليفوني الطفله ياسمين السلام عليكم السلام عليكم ياسمين السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا ياسمين معنا اهلا حياكم بيك الله جميعا اهلا بيك يا ياسمين اهلا بيك جزاكم الله كل خير وربنا يجعلكم لهذا وجزاكم الله الله خيرا وربنا يجزيكم على هذا العمل الرائع اهلا بك يا ماما وحيا الله فضيلة الشيخ محمد الزوج الله وعافيه ان شاء الله امين يا رب العالمين شكرا لك يا ياسمين شكرا لك آه ناخد برضو آه الاخ سمير رمزي ادعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ شيخنا والعاملين بالبرنامج وقناه الخليجيه ونطالب بعدم وقف البث في البرنامج والدفاع عن عقيدتنا والرد على- آه، على الكاذب زكريا بطرس حتى يكف عن افتراءاته آه بارك الله الاخ جمال المر بارك الله فيكم على هذا البرنامج الرائع الذي رد الكرامة لكل مسلم من الكذاب زكريا بطرس الذي تطاول على رب العالمين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأتمنى تخصيص حلقة أخرى عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة ومقارنته بالأخطاء العلمية وجزاكم الله خيرا آه، ناخد اتصال الأستاذ إسماعيل السلام عليكم السلام عليكم آه، تحية للشيخ الزغبي ربنا يثبته أهلا بحضرتك وللأخ الإخوة ال- العاملين في القناة وال- وحضراتكم يعني وأرجو بس إنه يعني ال- نداء كده إنه اتفضل.
النبي عليه السلام الواحدة اللي كانت زوجة صحابي وكانت بت- بتسبه وكانت بره بيه قتلها النبي عليه السلام قال إن دمها هضر فاللي يسب النبي عليه السلام ده ما ينفعش إنه يكون مصري أول حاجة لازم تسحب منه الجنسية المصرية أيوة.
أيا كان مم.
سواء كان علماني سواء كان شيوعي آه، م- على- من غير مسلم ما ينفعش يكون مصري جنسيا لازم تسحب جنسيته وبعدين قبرص اللي بيطلع منها هذه القناه لازم تقطع معها العلاقات مم.
ما ينفعش تعلن النبي عليه الصلاه والسلام ان هو قواد وان يكون لنا علاقه مع بلد بتحتضن هذا الكلب مم.
فنسال نسال الله إن- والله إن إحنا اقتر- يكون عندنا اقتراحاتك لازمة يا استاذ اسماعيل على اقتراحات ديننا وجيهه وعلى والله يا ديننا، استاذ اسماعيل والا ما يبقاش لنا لازمه في الدنيا مم.
ونستحق عقاب الله
جزاكم الله خير يا استاذ اسماعيل اقتر- اقتراحات وجيهه جدا هو زكاة بطرس مش هتفرق معاه الجنسيه ومش جنسيه مم.
يعني زكاة بطرس مش هتفرق معاه الجنسيه المصريه هو احنا ايش ده ايه ايه يعني ممكن زكاة بطرس يكون بيبقى عنده اخر جنسيه ثانيه وبيتمشى بيها وبيتلف بيها مم.
زكاة بطرس دلوقتي اصبح يعني اداه بتستخدم زي ما قلنا آه، اذا كان سيب شويه عشان نديك فلوس واحنا سيب شويه ونغير لك الصليب بتاعك نخلوه لك ذهب نجيب لك عربيه ن- نعمل لك عقد مع اكبر دكتور تخسيس في العالم عشان تروح تخس عنده شويه فده زكاة بطرس هو مش فارق معاه الجنسيه المصريه وحتى لو سقط عنه الجنسيه المصريه لا انا عايز له الجنسيه عشان اعرف أتحكم. لو لو ح- حصل فعلا ان شاء الله نعرف نحاكمه بالجنسيه بتاعته كمصري تمام.
فيعني مش تفرق معانا موضوع الجنسيه تمام آه، ناخد اتصال تليفون الاستاذ علاء من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله استاذ اسف
استاذ طارق استاذ طارق من مصر اهلا بك يا استاذ ايوه طارق يا باشا ازيك يا استاذ الحمد لله طبعا بخير ربنا يكرمك بشكركم طبعا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كان نسينا نسمعه بقالنا يعني سبع سنين مثلا
عندك بس حق جزاكم الله كل خير جزاكم الله خير يا جابر. ربنا يكرمك سؤال بس يا استاذ اشرف يعني يعني انتوا ليه مش عايزين تتكلموا عن يعني وثيقه الشذوذ الجنسي بتاع زكريا ابو عن ايه؟
وثيقه الشذوذ الجنسي بتاع زكريا ابو ايوه الشذوذ الجنسي السلبي بتاع زكريا ابو مش وثيقه بس ده شهادة كده هو احنا بقدر الامكان بقدر الامكان نتطرق واحنا بن- بنرد اولا اول شيء بنرد على ما يخصنا احنا يعني احنا مركزين هو بيشتمنا بيشتم نبينا صلى الله عليه وسلم بيسب في القران بيسب في المسلمين فاحنا بنركز احنا برنامج للدفاع وليس برنامج للهجوم ده واحد الثاني ما لا يعنينا عند زكريا بطرس وامثاله لا, ي... لا ما يفرقش معانا في شيء يعني هو لو الشيخ لو هو محمد حتى أ- أ- اظهر ده في الحلقه الثالثه الحلقه الرابعه قال ان في حاجات جات له عن زكاه بطرس بس هو مش مش بتاعتنا، بي- مش في شخص- منطقتنا، هو يعني هو مش يعني فارق بيعمله.
معانا الموضوع.
فعلا آه.
بنرد على على احنا من- ما نهاجمش زكاه بطرس كشخص أيوة.
احنا بنهاجم ما يقوله زكاه بطرس لو تمام.
كان واحد تاني اسمه مثلا كذا كذا كنا هنرد عليه تمام فهي الفكره مش فكره احنا عارفين ال ال ال الانترنت مليان بلاوي وحتى واحد اتصل بيه قبل كده في الحلقه بتاعته قال له في حد بيقول عليك كذا كذا قال له انا مش هرد حاجات الشخصيه مش هرد عليه م.
فده مش يعنينا احنا ك- كمش كناس ان احنا نعرف ايه هو زكاه بطرس لا احنا عايزين نقول ما يقول زكاه بطرس احنا يهمنا دفاعنا عندنا بالظبط هو ده تمام.
اللي احنا عايزين نستقبل اتصال تليفوني السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
استاذ اشرف البلقيني اهلا بحضرتك اتفضل يا فندم على ال- البرنامج الرائع دوت اهلا بحضرتك اتفضل.
وبندعو للشيخ الزهبي ربنا يحفظه يا رب امين يا زي رب.
محمد حمدي الله يخليك
حضرتك يا ريت تسمعنا من التليفون يا استاذنا
انه فوق الرائع بالصحه
احنا بدنا الرد على الحصير اللي اسمه زكريا بطرس ايوه
انا عندي رساله صغيره لزكريا بطرس ممكن اقولها رساله زكريا بطرس رساله صغيره لزكريا بطرس آه، ب- بدون ممكن سب أقولها؟
يعني رساله عاديه بدون سب ان شاء الله
ان شاء الله اتفضل
بقول له بتسب في اشرف المرسلين يا انجح انسان كلب وسعران انجيله حيراء وكره لنبينا فقلبه المرضاه ويماتي بنهر وتسمع له الغربان قسيس جربان اكل الخنزير والشرب الحمضاء وخبه فرحان وحافظ لي القران بيفسر اسلامنا عقله الخربان ويا ريته يفسر انجيله البهتان ده كلامنا محفوظ ده وعد الرحمن وكلامكم مكتوب طلعت الخسران
بنشرح حضرتك يا استاذنا ممكن يكتبها على ما الفيس- تعرف اه يعني يكتبها ممكن على حضرتك الفيسبوك، تكتبها وتبعتها لنا آه، على الفيسبوك ويكتبها.
شكرا ليك آه، نستكمل معاك يا استاذ محمد آه، احنا موضوع الرسائل هو طبعا آه، موضوع مهم بالنسبه لنا لان احنا كل الناس اللي بي اللي بيدخلوا الحقيقه هم يعني عاملين مجهود كبير هو وهم أنا رأي عندي, وأبناء.
عندي رسالة كانت مكتوبة على أحد المنتديات الإسلامية من آه، مسيحي كان أسلم كان مشرف في منتدى المنتديات المسيحية اسمه حبيب حبيب بيقول للشيخ الزغبي كمل وضح وبين اللي, اللي بتقوله ده كان بتقول لنا زمان إن الإسلام دين وحش والرسول و و والأخو فكمل يا شيخ الزغبي إحنا معاك أنا بكلمك باسم حبيب يعني حبيب.
حبيب حبيب كنت مشرف في منتدى قبل كده مسيحي والان انا اسلمت ولله الحمد فكمل وضح للناس ايه اللي بيتقال عن الاسلام وايه اللي بيتقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانا بشكر الأستاذ اخونا حبيب حبيب واتمنى اسال الله سبحانه وتعالى له يعني الثبات واحنا بنوعده على لسان الشيخ زوب احنا هنكمل في فتح ما يقوله زكريا بطرس عن الاسلام وعن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الحقيقه انا معايا رساله مهمه جدا اتفضل الرساله دي جايه من واحد آه، اعتقد اسمه علي محمد او علي محمود لان الاسم مختصر السلام عليكم اقترح ان يوضح الشيخ سماحه المسلمين في التعامل مع النصارى فالبلاد التي يكون فيها النصارى أقلية في بلاد المسلمين لم نسمع عن قيام المسلمين بهدم كنائسهم فلم نسمع عن تحول كنيسة واحدة إلى مسجد في تاريخ مصر بل كنائسهم منذ مئات السنين ولم يمسها المسلمون بأذى ولم نسمع عن محاكم تفتيش في بلاد المسلمين للنصارى بينما عندما سيطر النصارى على الأندلس قاموا بهدم المساجد وقتل المسلمين وتحويلهم إلى النصرانية بالقوة وأقاموا لهم محاكم التفتيش التي لا يمكن لأحد منهم إنكارها دي رسالة مهمة جدا
كان- يعني بتوضح ان احنا فعلا الاسلام دين السماحه ودين آه، ال- التعايش احنا احنا اللي عندنا رساله التعايش مش مش حد تاني آه، نستقبل رساله تليفون الاستاذ معاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بك يا استاذ معاذ ازيك يا استاذ اشرف يا رب تكون بخير الله يكرمك الله طبعا أنا يكرمك بحييك على البرنامج الجميل ده وبشكر الاستاذ محمد على حضوره وعلى الحلقات اللي بيقدمها وطبعا الشيخ محمد الزغبي اسال الله له الشفاء وان هو يكون بخير دايما ومنور الامه الاسلاميه والامم آه، الغير اسلاميه بالخير وبال وبالدين الصحيح انا بصراحه بس كان ليا تعليق بسيط اتفضل يمكن ال- الشيخ الزوج في اول حلقه قال بعض الالفاظ اللي احنا بنعتبرها في الاسلام كانها شتيمه مم.
لكن في الحقيقه ان الشيخ الزوج كان بيتكلم من وجهه نظر الكتاب المقدس اللي مؤمن بيه زكريا بطرس مم.
قال عليه انا اسف الالفاظ طبعا دي موجوده في ال- في كتاب زكريا بطرس قال عليه ان هو كلب والكلام ده موجود في انجيل متى 15 24 واتهم القس زكريا الشيخ الزغبي قال له انت بتفسر على مزاجك فالشيخ الزغبي طلع تسجيل لقس او لاب اسمه شفيق ميكائيل قال ان فعلا المسيح قال للمراه انت كلبه وكل الامميين كلاب الشيخ الزغبي قال عليه ان هو مريض بالمرض الخمسيني إيه، زكريا بطرس قال الشيخ آه، انا دخلت كتبت على العم جوجل وكتبت المرض الخمسيني ولم اجد شيء اسمه مرض الخمسيني ويبقى كده الشيخ الزغبي اسقط من عليه المصداقيه او ما بقاش صادق امام المشاهدين لكن الشيخ الزغبي جاب له موقع مسيحي لان هو دخل على النت فالشيخ الزغبي جاب له موقع من على النت موقع الانبا تاكله هو بيتكلم عن الخمسينيه وبيقول ان هو مرض دي النقطة الثانية النقطة الثالثة قال إن مفيش كلمة فرج في الكتاب المقدس الشيخ الزغبي جابها له طبعا احنا بنكتب ورا الشيخ الزغبي كل شيء فهو جابها له في سفر اشعياء 36 3 ترجمة الكاثوليك انت انت متابع يا استاذ معاذ معانا كل الحلقات نعم انت متابع معانا كل الحلقات اه اكيد طبعا الشيخ ده الزغبي بنشكرك يا أستاذ يعني معاذ، احنا جزاكم الله خيرا.
بنكون مستمتعين قدام ال في ال في ال قدام التلفزيون يعني يعني جزاكم الله خير يا استاذ معاذ بنشكرك على هذا الاتصال آه، استاذ محمد آه، معانا كمان واضح ان ال- ال- البرنامج عمل تثقيف لل- للمشاهدين في استاذ حلقة.
اشرف انا بيجي لي رسائل من المانيا ومن تونس ومن المغرب ومن جميع الدول بيطالبوا الشيخ الزغبي اللي هو يكمل ان شاء الله في الحلقات لان دلوقتي المسلم لما حد فعلا لما حد يقول له رد على ابونا زكريا بيقول له ايه؟ رد على ابونا الزغبي خلاص بقى يعني هي رد على ابونا زكريا رد على ابونا الزغبي
آه، احنا طبعا ع- آه، زي ما انا الاستاذ سليم بيقول ان احنا عندنا رسائل كثيره جدا على الفيسبوك آه، يعني هنحاول بقدر الامكان إن ناخد آه، يعني بعض الرسائل اللي بتجيلنا آه، معانا رساله من ابو اميره السلام عليكم جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج ونسالكم بالله الا توقفوه الا يستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخصص له برنامج للدفاع عن عرضه وسنته يذاع مره كل اسبوع ومهما كانت الضغوط التي عليكم فنحن نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم احب اليكم من انفسكم واموالكم فلتحتملوا في سبيل محبته ما قد يصيبكم والله تعالى يثبتكم ان شاء الله. رساله رائعه بتدل على ما يجب علينا ان نفعله بالضبط. ايضا عندنا رساله ثانيه مهمه ايضا محمود بسيوني استمر يا شيخ سدد الله خطاك فوالله كلماتك بفضل الله تهز المشاعر والقلوب ونطلب من القناة زيادة وقت البرنامج نرجوكم صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم آه، نعدك إن شاء الله لو ظروف الشيخ وصحته تستحمل إن احنا نعمل البرنامج يومي آه، لو يقدر يتابع معنا البرنامج بشكل يومي او مرتين في الاسبوع ده هيبقى بس كده هي- الكلام مش هشتغل احنا زكريا لسه ما آه.
قلناش المفاجاه بتاعتنا اللي احنا ما قلناهاش لسه ما قلناش اه لا إح- احنا معانا الاستاذ معاذ تاني آه، لو معاذ تاني احنا كنا ممكن نكتفي بس تحت امرك سلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش الاتصال فصل لا تحت امرك استاذ معاذ إحنا- احنا اللي كنا شكرناك الحقيقه عشان بس احنا ندي فرصه لبقيه المشاهدين اتفضل طيب هو باختصار ان الشيخ الزغبي اثبت بكل جداره آه.
ان هو قادر على الرد ومش قادر مش مساله قادر هو فعل الرد والشيء وزكريا بطرس امبارح واحد بيقول له انت ليه مش بترد على الشيخ الزغبي بيقول له مش عارف الشغبي الشيخ الزغبي ايه طب ما ترد عليه اثبت الكلام اللي انت بتقوله الكلام المرسل ملوش لازمه فالشيخ الزغبي اتكلم بالدليل من الكتاب المقدس من التفاسير من من كل شيء ممكن زكريا بطرس تكون مؤمن بيه ويكون عارف بيه ده كل اللي عندي وجزاكم الله كل خير شكرا يا معاذ وربنا ان شاء الله يرجع الشيخ الزغبي بألف سلامه ان شاء الله شكرا لك يا استاذ معاذ آه، معانا رساله برضو كمان آه، من ياسمينة آه، بتقول السلام عليكم البرنامج قوي جدا وسعداء بالرد على آه، بطرس ونتمنى استمرار البرنامج للرد على الكذب والتدليس وجزاكم الله خيرا كما رساله من أمة الله آه، هذا البرنامج يعتبر حائط صد ومن يعمل عليه هم حراس حدود فلا بد من وجود هذا الحائط ولا بد من وجود هؤلاء الحراس وجزا الله قناة الخليجية عنا خير الجزاء الله معكم يسدد خطاكم نقف عند شوية تعقيبات من عند حضرتك ديت احنا بنقرأ شوية حاجات لكن بالتأكيد ما لديك أكثر فيما يتعلق بمتابعتك أستاذ محمد للمواقع وأيضا الصحف ال- عبر المواقع وحتى صحف المطبعة بالنسبه ل- لظاهره زكريا بطرس زي ما اتكلمنا وبالنسبه لاضواء الاصدار اول ما بدا برنامج اضواء الاصداء الناس فعلا تبنت الموضوع ان هي يعني الناس كانت فرحانه ان الحلقه مستمره يعني مش حلقه كل كام شهر نعمل حلقه وخلاص اسمنا والدينا لا كان زي ما قلت لحضرتك دي يعتبر اول برنامج منظم يرد على افتراءات زكريا بطرس يتبناه الشيخ محمد الزغبي فده في حد ذاته كان عامل عند الاخوه اللي في برنامج البالتوك تحديدا اللي هو كان برضه بيرد على زكريا بطرس ان زكريا بطرس عنده آه، غرفه على البالتوك وبالحمد لله الاخوه دلوقتي في مثلا آه، الاسلام النصارى يسالون عن الاسلام غرفه الاخوان محمد الصباغ بيردوا على طول على اي افتراء فالناس بدأ من زمان قوي بس طبعا الواجهه الاعلاميه لما يكون في ناس بتخش لهم التلفزيون لحد البيت غير لما يكون حاجه على الانترنت مثلا فالناس كانت مبسوطه ان الشيخ محمد الزغبي هو اللي هيرد لان كان في حصل قبل كده ان الكو- آه، احد المؤجرين في قناه الحياه جاب تسجيل كده يعني انا مش عارف تسجيل حتى مش عارفين يعملوا حاجه مونتاج عندهم زي موضوع كده وحيد آه، مركب اصوات على بعضيها وعايز يبين الشيخ محمد ان هو مش عايز ي- يناظر زكاه بطرس جات لك الفرصه دلوقتي ان انت هل في حد يقدر في قناتك او زكريا بطرس لما يحط جنبه مليون واحد كده على شكلته يناظر الشيخ محمد الزغبي في الموضوع ده يرد على الشيخ محمد الزغبي فردود الافعال حتى في الغرف الاسلاميه الحمد لله في ردود افعال كويسه جدا والعلم ان الغرف الاسلاميه دي مش من مكان واحد ده من جميع انحاء العالم بيخشوا في وقت معين مثلا بيتفرجوا على الحلقه انا انا واثق دلوقتي ان مثلا الغرفه اللي بتذيع دلوقتي هي غرفه نصارى يسالون عن الاسلام دلوقتي الناس مبسوطه وعماله تحط يعني ردود والناس فرحانه وبتكبر لان الموضوع فعلا كان محتاج وقفه زي دي احنا كنا مستهين شويه باللي بيقولوا زكريا بطرس. لا احنا دلوقتي يا زكريا عندنا برنامج بنرد عليك فيه افتراءات انت بقى هتقدر تسد هتقدر ترد على ابونا الزغبي دي الفكره او امينه الزغبي دي الفكره يعني فكره حتى المقاله اللي قالها الاستاذ كتبها اخونا خالد المصري آه، النغمه النغمه دلوقتي منتشره اللي هي قمص اسمع ابو زيك هي لفظ من الالفاظ اللي اتقالت او يعني زي ما الشيخ محمد زغ قال انا بدلع زكريا ابو زيك ففعلا الناس بدات مبسوطه ان زكريا بطرس نفسه كانوا متوقعين ان هو يرد والنصارى اتباع زكريا بطرس مصدومين في زكريا بطرس فين يا ابونا ال- هترد فين يا ابونا شكلك بقى دلوقتي مش عارف هل انت هترد طب الواجب ده عمال المفاجأة, يتكلم الم- المفاجأة اللي عمال نتكلم عليها بداية الحلقة اللي عملها زكريا بطرس في حلقة امبارح على ايه؟
امس زكريا بطرس كان المفروض هيرد احنا قفلنا السبت اللي فات على الحلقه للكبار فقط وقلنا احنا مستنيين زكريا بطرس تمام كالعاده نفس الكرسي في نفس البيت مستني زكريا بطرس يرد جاله تليفون رد على الشيخ الزغبي لا الشيخ الزغبي بدا يكذب وانا ما بحبش ارد على الكذابين طيب يا جناب القمص ده, ده المبرر ده المبرر.
هو يا مش جماعة هيرد الخير.
على زكريا بطرس علشان مش هيرد على الشيخ الزغبي الزغبي علشان عشان الشيخ الز- بيتهم الشيخ الزغبي بالكذب وهو ما بيحبش الكذابين الفكره بقى في كده ايه ده واحد دلوقتي لو واحد بيكذب مش المفروض امانه علميه ان انت تواني تبين للناس ان هو بيكذب ده انت كده ده كده خلاص كده كاب يعني جاب اخوه زي ما بيقولوا كده زكريا بطرس جاب اللي عنده هو فلس ده افلاس تام مم.
افلاس تام هيرد عليه مم.
اصل هيرد عليه كلمه بوستانتي جبناها له انا انا خاف يعطس نجيب له بالعطس من ده كده يعني هو كلمه قالها كلمه فرج اللي كانت مضايقاه جبناها له الشتايم جبناها له ايه تاني يعني لو زكريا بطرس يعني عمل اي حاجه هيطلعها له من كتابه من كتب العلماء بتوعه يعني احنا يعني موضوع حبه البركه وال- والحبه البركه دي اكتشفنا ان هي فعلا يعني بتدي 200% مناعه لجسم الانسان فده هي نوع من اي امراض ففعلا ده لكل دواء فدواء لكل داء فالفكره دلوقتي زكاة بطرس فين؟ طيب الناس اللي بتساعد زكاة بطرس زكاة بطرس ده انكشف بالنسبه لهم هل هتطلعوا واحد تاني وتسحبه من تحت البساط ولا هتديله بقى امدادات تانية ولا هيطلب هو في ال- مثلا في الديل الجديد في تعديل العقد لا يطلب بقى خمس زياده ولا ايه؟ فالفكره ان فعلا زكاة بطرس دلوقتي بقى مكشوف طيب نقول تاني ان زكريا بطرس طلع في حلقه في حلقه امبارح وقال انا مش هرد تاني على الشيخ مش هرد الزغبي زغبي.
علشان خلاص الشيخ الزغبي من وجهه نظره كذب. بيكذب فهو مش هرد على كذابين واحنا هنشوف مين الكذاب واحنا هو دي كانت المفاجاه اللي احنا كنا مسايبينها لحضرت- لحضراتكم مشاهدينا ان احنا آه، ان زكريا بطرس حتى مشاهدينا اللي بيبعتوا لنا رسائل دلوقتي وبيتساءلوا هو زكريا بطرس بيطلع في قناه ايه؟ احنا ما كناش نحب نعمل دعايه بس احنا كنا بن- بنجيب منها في الحلقات الماضيه مقطوعات او اجزاء آه، بيطلع في قناه اسمها قناه الحياه المسيحيه طبعا مش الحياه المصريه بتاعتنا اللي بتطلع قناه قنوات عامه وقناه آه، قناه دراما قناه تبع لا قناه لمنظمه تنصيبيه دي قناة القناة اسمها دي- الحياة بتبث من قبرص على القمر الصناعي الأوروبي الهوت بيرد وإحنا ولا ليها معد ولا لها مخرج ولا لها اي حاجه يدخل البرنامج على طول ده ده شأنهم مش آه، مشكلة يعني- ده مش مشكلة لكن هو يعني إحنا برضو هدفنا من ال من ال إن إحنا عايزين الناس تتابع علشان يعني يعني لابد من الاهتمام بشأن المسلمين ومهتم بما يجري المسلمين يعني آه، كلنا فاكرين سيدنا عمر لما كان يعني خليفة المسلمين وقاعد في المدينة المنورة وكان يبقى حزين وزعلان ويقول لو أن دابة في العراق تعثرت لسئل عنها عمر آه، ف- ففكره ان احنا يبقى مسلمين وساكتين واي حاجه بتحصل مثلا في شيشان او حاجه بتحصل في السودان او حاجه بتحصل في موريتانيا او حاجه بتحصل في, في امريكا ولا في قبرص ولا في فرنسا ولا في اي دوله واحنا يعني آه، الدنيا ماشيه والاهلي والزمالك بيلعبوا والدنيا جميله يعني اه كل حاجه جميله والاهلي والزمالك عملوا ماتش حلو زي ما بيقولوا واحنا اتفرجنا لكن كمان نهتم بشان المسلمين من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم طبعا القضية واضحة وصريحة واحنا هنا مش بنهتم بأمر المسلمين ده احنا بنهتم بأمر نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم يعني آه، نبي المسلمين بيتشتم وبيتسب وبي- وبيقال عليه كلام أقل ما يجب إن هو يعني أو أقل ما يقال إنه كلام حقير من أشخاص غير مسؤولين فاحنا لازم نهتم بهذا الأمر جدا الاهتمام آه، معانا رسائل كتير ومعانا اتصالات كتير يا استاذ محمد لكن آه، احنا كنا وعدنا مشاهدينا في اكثر من حلقه وطبعا الشيخ الزغبي بيجي لنا الحلقات القادمه يكون عندنا يعني احنا ما بننساش عشان ما يقولوش ان احنا بنهرب احنا كان هو اتكلم على ان آه، بيتساءل وبيتهكم كيف تزوج محمد بماريا القبطيه في حلقه خاصه بزوجات النبي صلى الله طبعا عليه وسلم آه، و- و- واتكلم على موضوع خاصة.
سي- السيده زينب بنت جحش و- فاحنا في حاجات احنا عارفين واتكلم طبعا هو كمان على موضوع آه، آه، تعدد القراءات في القران الكريم وطب ما احنا لو في اناجيل متعدده ما انتوا عندكم قراءات متعدده للقران ففي حاجات كتير احنا عارفين آه، واحنا كل الردود ان شاء الله تبقى موجوده معانا جاهزه آه، هو في اختلاف بين تعدد القراءات طبعا وبين تعدد بناجيل ما احنا مش عايزين نقول احنا ده يعني ده هي الفكره لسه.
هنا فكره احنا لازم أصل يكون عندنا الفرق رد جامد جدا بالقياس يعني تعدد تمام.
الاناجيل دي يعني انت بتلاقي نسخه فيها حاجه والنسخه الثانيه مش موجود فيها حاجه مم.
تعدد القراءات دي ك- واحده بس هي- انت بتلاقي نفس المصحف بس الفكره ان الانجيل الكلمه مش موجوده تمام آه، نستعرض بعض الرسائل الاخرى معاكم مشاهدينا آه، الاستاذ احمد سليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا احب ان اقول اني احب الشيخ محمد الزغبي في الله والله اسال ان يجمعني به في الفردوس الاعلى واسال الله ان يذب عن عرض الشيخ كما يدافع ويذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم واسالكم بالله الا توقفوا البرنامج وطلب اخر نرجو من فضيله الشيخ حفظه الله ان يتوسع في الرد على الشبهات البرنامج ناجح بفضل الله وننتظر المزيد من فضيلتكم آه، جزاكم الله خيرا ايضا رساله اخرى من امل امين جزاكم الله خيرا على هذه الحلقات الرائعه ونتمنى الاستمرار في هذا البرنامج بصراحه وقف حلقات الرد على هذا السفيه خساره كبيره اصابتنا بخيبه لم يتوقف البرنامج حتى الان الحمد لله آه، امل آه، فالبرنامج امل فالبرنامج بالكاد بدا ينتشر بين المسلمين وبدا يكسب قاعده جماهيريه وخساره ان يقف عند هذا الحد خصوصا ان السفيه لا زال يتطور على ديننا ونبينا وامهات المؤمنين رغم فضائحه الكثيره آه، ايضا رساله اخرى آه، ام ام ما اعرفش هيبقى اسمه ايه بقى عندكم قناه الخليجيه الفضائيه بشرى لكل محب اضواء واصداء لن يتوقف البرنامج ده يبقى منصور آه، عندنا برضو آه، ناس كتير برضو بتتكلم عن موضوع الاعجاز العلمي في القران الكريم والعجز العلمي في الكتب الاخرى آه، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج ده ولاء آه، السيد والله كنت تعبانه قوي من اللي بيقولوا عدو الله بس دلوقتي الحمد لله ارتحت جدا ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويوفقكم لما يحب ويرضى ويسدد خطاكم باذن الله. يعني نكتفي بهذا القدر من الرسائل ويسامحونا يعني آه، انا عارف دلوقتي على الفيسبوك لو حضرتك دخلنا ما قال لنا سليم دلوقتي سليم قال لنا دلوقتي ان الفيسبوك بينفجر بالرسائل آه، يعني احنا بنشكر كل اللي بيشاركونا في يعني في هذا البرنامج سواء عبر الموقع ال- آه، الفيسبوك او الجروب بتاع الفيسبوك او عبر رسائل ال SMS اللي بتصلنا بنشكركم جدا عليها والاتصالات التليفونيه وعارفين ان احنا لو لبينا كل الرغبات آه، يمكن ما نقدرش آه، يعني ن- يبقى في وقت محدد للبرنامج آه، كمان احنا يعني علشان يبقى لينا برنامج منتظم ومنضبط وله مواعيد آه، ونحافظ حتى على شكله العام لضيوفه يعني فاحنا بنشكركم على هذه المشاركات ونتمنى ان شاء الله ان احنا نلبي كل الرغبات في حلقات هذا البرنامج ال- نتمنى ان شاء الله يكون برنامج مفيد لكل المسلمين في كل مكان باذن الله استاذ محمد هل لديك من كلمه تقولها في نهايه هذه الحلقه الاخوه الاخرى يعني لا وانا عايز آه.
بس قبل ما نختم انا عايز يعني آه، زميلنا محمد محسن يجهز لي تاني ال- ال- ال- المقالة؟
ال- المقال بتاع اللواء نبيل لوقا بيباوي مهم هذا المقال جدا جهزونا تاني محمد علشان ه- هنقفل عليه الحلقه قبل ما نشتغل ال- عايز اقول بس بمناسبه الدكتور نبيل لقب بقى الراجل ده عظيم جدا الراجل ده يعني بجد كاتب هو عامل رساله دكتوراه كان مشرف عليها شيخ الازهر الله يرحمه وعامل كتاب هل انتشر الاسلام بحد السيف الكتاب ده كان بيدافع عن فكر الغربيه او الفكره حتى الداخليه ان الاسلام انتشر بحد السيف كتبه في الاسلام آه، كبيره جدا يعني فعلا راجل نصراني زي ما قال الشيخ محمد يدافع عن الاسلام فما بال المسلمين ان شاء الله ما هو ده يدافعوا عن بي- ده الإسلام.
بيؤكد ان احنا لسنا ضد آه، ديانه ولا لسنا ضد آه، م- مصريين ده اللي زينا قال احنا شيخ ضد زوبي آه، بالظبط.
ال- ال- ال- ضد ال- ال- المفترين على الاسلام اللي قالوا ان احنا مش ضد اصحاب العقيده احنا ضد كل ما يتطوع عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بقى ملته ايه او ديانته ايه احنا بنتكلم عن دلوقتي مش أص... مش مش ديانه بنتكلم عن ما يقوله الشخص ده الشخص ده بقى تبع مين يهودي نصراني ممكن يكون داخليا إسلام- مسلم بطاقه زي ما بيقولوا احنا عندنا إحنا مشكلة عندنا- أكبر.
اه, آه.
آه. فاحنا احنا بندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا هنتحاسب على الموضوع ده بس احنا لقينا ان الزكاه بطرس يعني بدا يعني يفرد عضلاته فالحمد لله دلوقتي يعني بقى واخد جنبه قاعد بيقول يا رب زي ما قال يعني جالي تعقيب انت ايه اللي وقفك قدام القطر؟ يعني يجزيك انت ايه اللي وقفك قدام القطر؟
احنا بنشكرك استاذ محمد يعني على هذا الحوار انا بشكرك جدا استاذ اشرف والمره الثانيه او الثالثه انا مش عايز اقعد على الكرسي ده تاني ان شاء الله الكرسي ده بتاع فضيله الشيخ محمد زغبي اسال الله سبحانه وتعالى انا اعلم كم الضغوط على الشيخ محمد ويعني اسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى يرجع يعني لكرسيه ويرجع لم- للمايك بتاعه ويتابع في الردود على زكريا بطرس بامر الله تعالى فاسال الله سبحانه وتعالى وربنا يوفق كل المنتديات الاسلاميه اللي بجد يعني خمس دقائق بتلاقي الحلقات مرفوعه والمنتديات اللي بتتابع على طول معانا والاخوه القائمين على برنامج الفيسبوك المنتديات دي استاذ اشرف محتاجه تحيه خاصه بجد ان الناس دي بنشكرهم مجهوده بالفعل.
بجد طبيعي.
مجهودهم يعني بقالهم عشرات السنين يعني شغالين في الموضوع ده والحمد لله يعني تطور الموضوع ودلوقتي بقى فضائيه وبقى بنتكلم وبندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنبين افتراءات القمص زكريا بطرس بنشكرك مرة انا ثانية بشكر استاذ اشرف وبشكر الساده المشاهدين في قناه الخليج نشكركم مشاهدينا الكرام وب- ونتمنى ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله يكون آه، شيخنا الحبيب الشيخ شاء الله.
محمد الزوبي معانا على يعني في مكانه وان شاء الله يتواصل معكم نشكركم جميعا ونشكر كل اللي شاركونا في هذه الحلقه وايضا كل اللي بيشاركونا على المواقع ونترككم قبل ان نختم هذه الحلقه مع هذا الجزء بنعيد تاني للمره الثانيه في حلقتنا وده كلام مهم جدا بنعيد مقاله اللواء الدكتور نبيل لوقا بباوي ويتحدث من هو زكريا بطرس ليس نحن الذين نقول ولكنه كما هو كما آه، ستستمعون للمره الثانيه في الحلقه الممثل زكريا بطرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال يردده المسلمون والمسيحيون في مصر لماذا لا يوقف البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية القمص زكريا بطرس ويشلحه من الحياة الكنسية الأرثوذكسية لقد سألني بعض الأخوة أعضاء نادي هليوبوليس هل البابا شنودة راض عن الدور الذي يقوم به القمص زكريا بطرس في قناة الحياة المسيحية وذلك بالتشكيك في كل مبادئ الإسلام والعقائد الإسلامية والتاريخ الإسلامي ورموز الإسلام أو ترديد ما يطلقه المستشرقون نحو الإسلام ومبادئ الإسلام ورموز الإسلام وهم يرتدون نظارات سوداء تجاه الإسلام وحتى نجيب على ذلك السؤال وهو لماذا لا يوقف البابا شنودة القمص زكريا بطرس لابد أن نعرف عن قرب خط سير القمص زكريا بطرس في الكنيسة الأرثوذكسية في مصر فالقمص زكريا بطرس كان راعي إحدى الكنائس التي تتبع محافظة الغربية على حد علمي كما يقول الكاتب وكان يتمتع بقدرة عالية في الوعظ بطريقة مسرحية في خفض صوته وتعلية صوته وكان موهوبا في الوعظ ومؤثرا على المتلقي بقدرته المسرحية في الوعظ وبثقافته اللاهوتية وامتلاكه مفردات اللغة لذلك كانت تطلبه الكثير من الكنائس المختلفة في المحافظات وأخيرا نقل إلى كنيسة ماري مرقس الرسول بمصر الجديدة وهي المشهورة بكنيسة كليوباترا وذاع صيته في هذه الكنيسة ولكن شخصية القمص زكريا بطرس أنه يحب الشهرة بدرجة مغالى فيها ولا يريد أن يكون كاهنا عاديا مثل كل الكهنة اختصاصه الرعاية الكنسية فقط وحبا في الشهرة قام بإنشاء وخلق نظرية جديدة في المسيحية اسمها الخلاص في لحظة وبدأ ينادي بها في عظاته في الكنائس ولكن البابا شنودة اعتبر هذه النظرية مخالفة لتعاليم الكنيسة الأرثوذكسية وأنها هرطقة في الديانة المسيحية لذلك قام بشلحه وفصله من خدمة الكنيسة ولكنه وباتفاقه مع سيدة ثرية في مصر الجديدة قام باستحضار أكثر من عشرين أتوبيسا كبيرا وملأها بالمسيحيين من كنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة وتوجهوا بها إلى الكاتدرائية بالعباسية للمطالبة بعودة القمص المشلوح زكريا بطرس وأمام رجاء الجماهير وقد كنت في ذلك الوقت نائبا لمأمور قسم شرطة الويلي الذي تتبعه الكاتدرائية وقد توجهت ومعي قسيس موسى سليمان وكان من أثرياء الأقباط لمقابلة البابا شنودة لرجائه بأن يعفو عن القمص زكريا بطرس واشترط البابا شنودة أن يرجع عن نظرية الخلاص في لحظة ولا يرددها في عظاته ووافق القمص زكريا بطرس بعد الاتصال به وقدم اعتذاره للبابا شنودة ووعده بالكف عن ترديد هذه الهرطقة والبدعة ورغبة من القمص زكريا بطرس في الشهرة بدأ في اللجوء إلى أسلوب إخراج الشياطين من أجسام المرضى ورغبة منه في الشهرة كذلك خلق الكثير من المشاكل بسبب رغبته وسعيه لتنصير بعض المسلمين وحدثت بينه وبين البابا شنودة كثير من الخلافات بسبب تصرفاته فنقله إلى إحدى الكنائس باستراليا وأحدث فيها بعض المشاكل فنقله البابا شنودة إلى لندن وأثناء وجوده في لندن تقدم منذ عدة أعوام باستقالته من الخدمة في الكنيسة الأرثوذكسية وقبل البابا شنودة الاستقالة فلا يوجد للبابا شنودة أي سلطة على القمص زكريا بطرس من قريب أو بعيد هذا بالإضافة إلى أنه كان دائم الخلاف مع البابا شنودة مما جعل البابا شنودة ينقله خارج مصر للخدمة في الخارج رغم أنه يقيم مع زوجته وأولاده في مصر الجديدة واختتم الكاتب مقاله بأن أحد الصحفيين سأل البابا شنودة عن ظاهرة القمص زكريا بطرس فقال إنه لا يؤيد تصرفاته أو أسلوبه وأنه لم يعد قسيسا في الكنيسة الأرثوذكسية ولعلي بذلك أكون قد أجبت على السؤال لماذا لا يوقف البابا شنودة القمص زكريا بطرس والإجابة أنه ليس قسيسا الآن حتى يوقفه الدكتور نبيل لوقا بباوي
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها كل البريد